بسم الله الرحمن الرحيم
أسرار المحبين أشهد أن لا إله إلا الله أسرار المحبين نعم أحبكم في الله للمحبين أسرار وإليك أسرار المحبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله أولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله لقي أحد العلماء رجلا فقال له أترضى حالتك التي أنت عليها هذه للموت قال لا قال فهل عرضت على نفسك توبة من غير تسويف قال لا قال فهل تعلم دارا غير هذه تعمل فيها قال لا قال فهل للإنسان نفسان إذا ماتت إحداهما عمل لله بالأخرى قال لا قال فهل تأمن هجوم الموت عليك على حالتك هذه قال لا قال فما أقام على ما أنت عليه عاقل هذه الأسئلة ترد أن يسألها كل منا نفسه حالتك هذه هل تظن أن الله راض عنك حال صلاتك حال صيامك حال ذكرك لله حال تلاوتك للقرآن حال بعدك عن المعاصي حال التوبة ذاته هل أنت راض عن هذا تظن أن الله راض عن هذا الأمر عنك راض عنك وقد يخدع بعضنا نفسه فيقول نعم لكن الصدق يبتعد بك عن هذا الامر تماما ايها الاخوه كلما رضيت عن نفسك فاعلم ان ربك لا يرضى منك هذا لماذا لان فضل الله عليك عظيم ومطالب ومطالب الله منك عظيمه جدا وانت مذنب مقصر فمن رضي نفسه ترى الطالب الذي يرضى عن نفسه في ماده يتركها لا يذاكر فيها فتجده يكون اقل الناس فيها شانا اما المجتهد الذي يريد ان يكون افضل لا سبيل لرضاه عن نفسه لما اتى محمد بن واسع الموت محمد بن واسع رجل من كبار السلف الزهاد جعفر الصادق قال اذا وجدت من قلبي قسوه اتيت محمد بن واسع فنظرت الى وجهه فزادني ذلك خشوعا اسبوعا جعفر الصادق قال والله لئن خيرت ان القى الله باي صحيفه لاخترت صحيفه محمد بن واسع محمد بن واسع لما اتاه الموت جلس ابنه عند راسه فقال لابنه يا بني لا كثر الله من امثال ابيك في امه محمد لا كثر الله من امثال ابيك في امه محمد قال ولم يا ابت قال يا بني اني لم ارض نفسي لله طرفه عين فكيف ارضاه لامه محمد هذه هي لا ترضى نفسك ان بعضنا اغتر بصيام الكم يوم اللي فاتوا اغتر بصيام الايام الماضيه وصلاته التراويح في المسجد وامساكه المصحف لح- لحيضات اثناء النهار او اثناء الليل اغتر فظن انه صار شيخ الاسلام القضيه تختلف اخي ينبغي ان تفهم ان كل ما اديت غارق في بحر ذنوب السنه اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا آمين بمناسبة هذا الدعاء كان ما وقفنا عليه في اللقاء الماضي هي قضية أن للصائم دعوة مستجابة اللهم استجب دعاءنا يا رب من طريف ما يذكر في هذا الموضع أنه يذكر أن الإنسان إذا رأى الكعبة لأول وهلة اللهم ارزقنا الحج والعمرة وتابع لنا بين الحج والعمرة اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة حين يرى الكعبة له دعوة مستجابة قيل إن صح هذا إن صح أن لمن رأى الكعبة دعوة مستجابة فماذا تطلب فبما تدعو قالوا تقول اللهم اجعلني مستجاب الدعوه وتكون قد فتحتها تماما ما تبقاش دعوه مستجابه تبقى انفتحت على الاخر اذا استجيبت هذه الدعوه اللهم استجب دعاءنا يا رب قلنا في اللقاء الماضي ان للصائم دعوه مستجابه فاعد قائمه قائمه بالمطالب لكي تدعو الله سبحانه وتعالى رتب افكارك ايها الاخوه ان من سبيل اتقان العبادات التصور الذهني للعباده قبل الشروع فيها من سبيل اتقان العباده التصور الذهني للعباده كان علي بن الحسين زين العابدين اذا توضا اصفر لونه وغمره العرق قالوا ما لك قال اتدرون بين يدي من ساقف هذا هو الاستعداد التهيؤ الذهني التصور الذهني للعباده حين اتصور انني في الصلاه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته فحين أتصور أن الله ينصب وجهه إلى وجهي أقف أمام الله ولمن خاف مقام ربه جنتان فالتصور الذهني للدعاء أيضا أن ترفع يديك وتخضع وتتمسكن وتعد ماذا تقول سيبها يا عم على البركة مش على البركة دي مش بركة دي بلطجة إنما الأمر يحتاج إلى إعداد إعداد حقيقي وإن كنت أؤكد أن الدعاء يجري مجرى الفتوح من الله قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنا لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه فإن الإجابة معه ولذلك قال سعيد بن جبير لابنه لما أتى جنود الحجاج يأخذونه فبكى ابنه فقال يا, يا بني وما يبكيك ما بقاء أبيك بعد خمسين سنة كان عنده خمسين سنة وما بقاء أبيك بعد خمسين سنة إني كنت وصاحبان لي حين وجدنا حلاوة الدعاء سألنا الله الشهادة فكلا صاحباي رزقها وأنا أنتظرها فحلاوة الدعاء تشعر باستجابة الدعاء حين تشعر بحلاوة الدعاء حلاوة الدعاء تأتي حين لا تكون متكلفا لا تتكلف أن تأتي بكتاب وتبدأ تقرأ من الكتاب التركيز في القراءة يضيع الخشوع يبقى القضية فيها تمثيل وإنما تحتاج أن تخرج ما في قلبك تقول لي مش الرسول علم الصحابة الدعاء آه علمهم الدعاء لكن ما كتبوا لهمش في ورقة وبدأوا يقرأوا من الورقة أو جلس يعني مثلا في هتيجي معانا في عمرة رمضان إن شاء الله في العمرة تفاجأ بعض الناس داير في, ال... في... بي... وهو في الطواف واحد ماسك كتاب وشلة وراه دعاء الصوت الأول دعاء هي مش كده هي مش مظاهرة واحد يقول وراه لا ده أنت بتطوف حوالين الكعبة مش عايزين نستعجل هنقولها في العمرة إن شاء الله وأنت بتطوف حوالين الكعبة عارف أنا اتصورت إيه؟ يذكر إن في قطة أخذوا منها أولادها في بيت من البيوت و- وخرجوها بره البيت ففضلت تلف حوالين البيت طول الوقت فوانت بتطوف حوالين البيت كأن واحد بيدور على حاجة ده إحساسك بتبحث عن رضا ربنا بتبحث عن الطريق إلى ربنا سبحانه وتعالى آه تلف حوالين بيته تبحث عن أن ترى نورا من نوره يبقى الإنسان وهو بيطوف مشغول بالمعنى ده مش دعاء الصوت الأول اللهم اللهم ربنا هنغني مش لعبة هي وإنما من قلبك كذلك عند الإفطار محتاج تدعي ربنا بس من قلبك عندك أدعية مأثورة كتير اقراها احفظها الأدعية التي جاءت في القرآن ربنا علمنا لما نزلت الآيتين في آخر سورة البقرة علمنا ندعوه ازاي سبحان الله لما نزل قول الله عز وجل قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال الصحابة نزلت عليك يا رسول الله آية لا نطيقها قال أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا الآية بتقول اللي جوه قلبك إذا عملت بيه ما عملتش بيه ربنا يحاسبك عليه قالوا ما نقدرش نتحكم في اللي جوه ده ازاي ما نقدرش وهنا تعلم فضل الله علينا بالصحابه ان دول الصحابه هذه الايه اللي هي في اخر سوره البقره سمعتها كم مره في حياتك كتير جدا معظم الائمه في المساجد بيصلوا بيهم المغرب هم الايتين دول ولله ما في السماوات وما في الارض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ليآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون مش سمعتهم عمرك فكرت التفكير ده هي دي يقظة الصحابة ناس صاحية بتفهم ناس مركزين لما نزلت الآية قالوا لا نطيقها ربنا يحاسبنا على اللي في انفسنا ما نقدرش ما نقدرش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتريدون ان تقولوا كما قالت بنو اسرائيل لموسى سمعنا وعصينا قولوا سمعنا واطعنا فقالها القوم ولما زلت بها ألسنتهم أنزل الله التخفيف فضلوا يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أنزل الله التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت عايزك تركز في المعنى ده يبقى عقيدة في حياتك أنك تتعامل مع رب كريم تتعامل مع إيه؟ كريم سبحانه وتعالى ربنا كريم فلما تتعامل مع الكريم بيكرمك آه، قال بعض السلف ما استقصى كريم حقه قط ما استقصى كريم حقه قط يبقى لما اجي احاسب الشيخ خالد أ- لو انا كريم عمري ما اقول له انت ليك كام 93 ونص خد 93 ونص انا ليا 12 و75 هات 12 و75 الكريم ما يعملش كده انت ليك كام 93 ونص خد 100 انا ليا عندك كام 12 ونص هات 10 طب هات 10 هات 5 هات 2 خلاص سبته الكريم كده ما استقصى كريم حقه قط يعني ابدا الكريم ما ياخدش حقه بالكامل يعني يحفه للاخر لا ابدا ده خلق الكرم انا مش عايز أ- أ- ابعد بعيد ولا بلم الموضوع دايما بس هي كل ما تيجي فايده لازم نقولها ده احنا في رمضان و- ومش عارف بقى انتوا بعد رمضان هتتابعوا كلام ربنا والدين ولا لا الخيوب الان مهيئه انا عايز من علامات قبول رمضان والكلام ده هيجي معانا في اخر رمضان بقى ان شاء الله من علامات القبول ان تثبت على هذه التوبه اوعى تكون بتفكر من دلوقتي نكمل بس رمضان على خير يا عم الشيخ وعي ربنا يفرجها لا ده لازم عزيمة انك تثبت على ده وزيادة بعد رمضان لكن الحتة اللي كنت عايز اقولها ما استقصى كريم حقه قط في تعاملك مع زوجتك ما تستقصيش حقك حقي لازم تعمل لي حقي حقي هي كمان هتقول ايه حقي هتبقى الحياة وحشة خليك كريم قال ابن عباس رضي الله عنهما اني لاتزين لزوجتي كما احب ان تتزين لي وما احب ان استنطف كل حقي الذي لي عليها حتى لا تستنطف كل حقها الذي لها علي آه مش هاخد كل حقي عشان هي كمان ما تاخدش كل حقها ما استقصى كريم حقه قط كل الكلام ده راجع الى انك بتتعامل مع رب كريم سبحانه وتعالى فلما بتتعامل مع الكريم قال له سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير انزل الله التخفيف لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الكريم بقى بعد ما خفف يزود علمنا نقول ايه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هكذا علمنا ربنا الدعاء الكريم سبحانه وتعالى أعطانا زيادة على التخفيف التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها تكتسب ما اكتسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فأخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عفى لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم يعني أنت في نفسك داخل قلبك نفسك آه، تسرق القرشين دول نفسك من جوه قلبك كده بتفكر انك انت تضرب فلان تأذي فلان تشتم فلان آه انت قاعد في مجلس وشايف الناس كلها عماله تكذب وتعمل رحت انت مرتب كذبه في دماغك كلام في وسط الكلام وجيت تقولها راح ده داخل بكلمه وده داخل بكلمه والمجلس انفض وما قلتش الكلمه دي ربنا ما يحاسبكش عليها ما يحاسبكش على اللي في قلبك طالما انك ما اتكلمتش الناس اصحاب الوساوس ربنا يتوب عليهم ويعافيهم ويعفو عنهم اللي جوه قال- دماغه وسوسه ربنا كذا مش عارف ايه الكلام ده ربنا يعفو عنه ما لم يتكلم اذا نطقت بلسانك يحاسبك اذا عملت بايديك برجليك بعينيك بجوارحك يحاسبك لكن طول ما الكلام جوه دماغك مش هيحاسبك عليه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ده التخفيف لكن الناس اللي قالوا غفرانك ربنا واليك المصير لازم يزودهم كريم فزودهم بايه سبحانه وتعالى الكريم علمنا ازاي ندعو لقننا الدعاء كريم سبحانه وتعالى فقال ايه سبحانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا خليك صاحي بعض الناس وبيقرأ في كتاب تيجي عند الآية أنا عارفها يروح معديها ويقرأ اللي بعدها ده اللي هينفعك في الكتاب كله قراية الآية دي تقرأ كلام البشر وتسيب كلام ربنا ده أنت ليك بكل حرف عشر حسنات في الآية يجي يقرأ الدعاء يعني إيه إيه ونية الدعاء لعلها تبقى ساعة إجابة وربنا يستجيب هذا الدعاء فنفس الشيء هنا وأنا بقرأ الآية دلوقتي إيه ونية الدعاء يمكن ربنا يجعلها الساعة دي ساعة إجابة ويستجيب دعائنا يمكن في وسط اللي بيسمعونا واللي شايفيننا دلوقتي رجل واحد صالح يقول آمين فيستجيب الله هذا الدعاء من أجله سبحانه كريم فربنا علمنا الدعاء فقال سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين بالفهم بالفهم افهم افهم الكلام هي مش آمين وخلاص ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا إصرا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا رب يا رب لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين آمين آمين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعاء نفسه فأول حاجة دعاء القرآن هتلاقي بعدها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار تفضل ماشي كده مع أدعية القرآن دعاء دعاء وتركز وتفهم معنى الكلام اللي انت بتقوله ممكن الإنسان يقضي الليلة كلها في دعاء واحد بس قالت السيدة عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت بتصلي على رسول الله لا صلى الله عليه وآله وسلم قالت السيدة عائشة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله إذا أريت ليلة القدر فبما أدعو قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني بس ممكن تقضي الليلة كلها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني القضية مش في السجع وال... وال... وكتر الكلام والتمطيط لا بس انا نسيت اقول حاجه مهمه جدا من اهم الحاجات اللي بنقولها في موضوع الدعاء ان لازم الاول قبل الدعاء حمد الله والثناء عليه اتنين الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم دول لما سمع كان رجل يصلي فدعا في صلاته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عجل هذا استعجل هلا اثنيت على الله وصليت على رسوله قبل ان تسال ما تستعجلش في الدعاء خلي بين يدي الدعاء شويه حمد لربنا وثناء عليه للاسف الشديد ماساه المسلمين النهارده انهم اعاجم ما بيعرفش يمدح ربنا وليس احد احب اليه المدح من الله ربنا بيحب أن يمدح يحب أن يثنى عليه فلازم في الأول تثني على ربنا إزاي مثلا الرسول علمها لنا في دعاء القنوت دعاء القنوت اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني واصرف عني شر ما قضيت إنك تعالى تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت أستغفرك اللهم وأتوب إليك شو الدعاء اللهم اهدني في من هديت يعني أنت بتطلب اللهم اهدني وتثني على ربنا في من هديت يا رب أنت هديت ناس كتير ده فلان الكفار من الكفار أنت هديته ويا رب فلانة من ممثلة ولا راقصة أنت هديتها ويا رب فلان اللي كان فاسق وفاجر ويفعل الفواحش أنت هديته وأنا كمان اهديني يا رب تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت لا إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت كل ده مدح وثناء لربنا عايزك الأول تمدح ربنا امدحه ليه برضه ما تألفش باللي عندك قول له يا رب ده انا كنت فقير ومسكين وانت كرمتني واديتني يا رب ده انا في الموقف الفلاني طلبت منك انك تسترني سترتني فلك الحمد ويا رب في الموقف الفلاني طلبت منك انك تقف معايا وتساعدني فساعدتني فلك الحمد امدح ربك واثني عليه وبعدين صلي على سيدنا النبي وبعدين ادعي وبعدين صلي على سيدنا النبي واحمد ربنا وامن يكون دعاء مغلف بما يجعله يفتح ابواب السماء اذا انتهينا قضيه من قضيه الدعاء هننتقل لنقطه غايه في الاهميه تأخرت كان المفروض تيجي من بدري معلش إن شاء الله عشان الوقت انتهى خليكم معايا اللقاء الجاي دي النقطة المهمة جدا اللي كان المفروض تيجي في أول يوم في رمضان أو قبل رمضان بيوم إن شاء الله معايا في الحلقة الجاية بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته